تسجيلات السجدة تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم
القلب والهوى أريد أن أصف سبيلا واضحا إلى الجنة أهو! لازم القلب يتولد من جديد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم العمر إذا انتهى انتهت القضية مفيش إعادة مفيش ملحق هو صحيح هو غلاب القلب والهوى يسأل واحد قال له حرام والثاني قال له حرام والثالث قال له حرام والرابع قال له حرام والخامس والعاشر قال له يجوز أهو! أهو! قال يجوز أهو! انت عارف ان ربنا شايفك اه طبعا عارف وسامعك اه طبعا عارف طب اللي انت فيه ده يرضي ربنا سكن وموده ورحمه نعيم القلب والهوى
دي المتعة الحلال عيشة الزوج والزوجة شوف وانت رايح تقابل ربنا بيخطر ببالك مليون سؤال وسؤال ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها طب اعمل ايه؟ الاحجام عن الشهوات لله يا ابناءنا انتبهوا واولادنا وبناتنا انتبهوا ما رأيتش سمعي ليك ليه ما خفتش مني ليه ما عملتش حساب اليوم ده ليه تقول له ايه القلب والهوى القلب والهوى القلب والهوى لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله أعود إلى القلوب موضوعنا منذ مدة وأحب لكل من يسهر معنا الليلة أن يكون معه ورقة وقلم هذا مجلس علم حددت الهدف منه أريد أن أصف سبيلا واضحا إلى الجنة أريد أن أضعك على طريق أوله في يدك وآخره في الجنة هذا الطريق طريق القلوب قال ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال ربي جل جلاله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فلذلك اجعلوا حلقاتنا هذه مدارج للوصول إلى الجنة قال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت إخوتي في الله أنا أحبكم في الله في قضية القلوب بدأنا أننا نريد قلب طالما أن القلب دخل الجنة نريد قلب جديد نجيب قلب منين قلنا لازم القلب يتولد من جديد يتولد ازاي قلنا من خلال ثلاث ظلمات يخرج منها ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى ازاي يخرج من ظلمة النفس قلنا بخمس نقاط اولا عدم رؤية النفس اثنين ذل النفس لله بالعبودية ثلاثة سياسة النفس وقيادتها الى الله اربعة أن تذم نفسك ويقع هذا الذنب في قلبك لنفسك فلا تتعالى على الآخرين خمسة سوء الظن بالنفس ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الطبع وقلنا أن الإنسان خلق وفيه طباع ابتلي بإصلاحها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أمشاج يعني أخلاط نبتليه مبتلى بها الإنسان خلق كان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان قتورا إنه كان ظلوما جهولا آه خل... آه إن... آه الإنسان هلوعا الإنسان مخلوق عنده الهلع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عنده الجدل عنده التعجل عنده البخل أحضرت الأنفس الشر وابتلي بأن يطهر نفسه هذه الأصول النفسية صعب أنك تشيلها بالمرة فقلنا إزاي نوجهها قتور خليك قتور بوقتك ضنين بخيل بوقتك ما تضيعوش خليه كله في طاعة الله عجول خليك متعجل في عمل الطاعات ومتأني في كل شيء في الدنيا هلوع خليك هلوع من المعاصي والسيئات والخوف من غضب ربنا جدل خليك جدل مع نفسك ما تسلم لهاش بسرعة إنها تقودك إلى النار تظبيط هذه الآفات اللي موجودة في النفس ثم انتقلنا إلى العنصر الأخير وهو خروج القلب من الهوى لما خرج من ظلمة النفس خرج من ظلمة النفس اتفتحت فتحة صغيرة من النور شاف النور لكن ما يقدرش يخرج لسه القلب لما اتفتحت ظلمة الطبع شاف السماء بس لسه ما يقدرش يخرج فضل ظلمة الهوى اللهم إنا نعوذ بك من الهوى وأهله أهل الهوى في الضياع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الأمة أمة النبي محمد أمة الإسلام وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد قيل من هؤلاء يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الهواء اللهم إنا نعوذ بك من الهوى حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم آتاه الله علم الأولين والآخرين وعرفه الله عز وجل أطلعه من الغيب على ما شاء ولازم تاخد حتة عقيدة في الحتة دي برضه مهمة جدا هل رسول الله كان يعلم الغيب بالتأكيد لا إلا بالقدر الذي أطلعه الله عليه وأمره بتبليغه طب انت جبت الكلام ده منين الناس مختلفين في ناس بيقولوا ده محمد بيطلع ليه ده بيقولوا على بعض الاولياء انه قرأ اللوح المحفوظ وهو لسه في اللفة الحقيقة فين الحقيقة قال الملك شوف بقى اهو لما اقول لك قال الله يبقى الموضوع منتهي قال الملك جل جلاله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله ده كلام ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يبقى كل ما اطلع عليه الرسول بلغه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ كل حاجة لم يخفي شيئا على الإطلاق كل شيء قاله يبقى الرسول خلي بالك عقيدتك كده في الغيب أنه لا يعلم الغيب إلا الله والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع على شيء من الغيب أطلعه الله عليه لمصلحة الدعوة وأمر بتبليغه فبلغه يبقى لا يعلم الغيب إلا الله اللي اوعى تفكر في كاهن ولا عراف يعرف الغيب مش ممكن مستحيل لا يخطف الخطفة يسترق السمع بعض ال- السحرة الش- الشياطين بعض الشياطين والسحرة والكهان مشغلين عفاريت جن هذا الجن يتربص بالسماء يسمع فقد يسمع كلمة يسمع كلمة فيتبعه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الشهاب الثاقب وراه إذا نجا من الشهاب طلع بكلمة ينزل يقولها للساحر الساحر يحط على الكلمة 99 يعملها قصه فيقول لك 100 كلمه في وسطهم كلمه صح فتقول شوف يعرف لا ما يعرفش وانا وضحت قبل كده ان الناس اللي بيروحوا للكهان والعرافين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوم الحديث الثاني من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى واحد بيروح وما بيصدقش واحد بيروح ويصدق ده له حكم وده له حكم لكن يقول لك ده, ده لقيته عارف عني كل حاجه قلنا برضه وضحناها في حلقه فاتت ان انت دلوقتي معاك قرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن في قرين من يوم ما اتولدت ابليس عليه لعنه الله رمالك تلقيحه قرين جن قاعد معاك ليل ونهار مش سايبك انت نايم واكل شارب قاعد في مصر مسافر في استراليا زي رايح اي حته في الدنيا مستخبي في قبر معاك قرينك ده انه يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونه هو شايفك وانت مش شايفه سامعك وانت مش سامعه عارفك وانت مش عارفه قرينك ده معاك على طول ليل ونهار فعارف عنك كل حاجه ولا ما يعرفش عارف تاكل ايه وتشرب ايه ومخبي ايه فين وعملت ايه يوم كذا وقلت انت هعمل كذا يوم كذا عارف دي برضه سمعك حافظ كل حاجه ال ال الساحر او العراف اللي انت رايح له مشغل معاه شويه جن تلاقيح عفاريت فلو انت رايح له التلاقيح بتوعه شغالين على ناصية الشارع من اول السكه او انت اتصلت بيه قلت له انا جاي لك يبعت واحد من عنده روح شوف لي اخبار فلان ده ايه يقابل ال- القرين بتاعك وهو مشغل معاه مرة ده ال- المارد يروح واخد القرين بتاعك قلمين وقفه وشلوت تعالى يا قول لي ايه اخبار الواد ده يحكي له قصه حياته تدخل انت على ال- على الساحر يقول لك اصل امك اسمها فلانه وانت عايش في المكان الفلاني ومتجوز فلانه وعملت كذا وعلى علاقه بفلانه وشايل فلوسك في المكان الفلاني ووديت كذا وعملت كذا وناوي تعمل كذا وهتقول كذا كله في الماضي لكن في المستقبل ما يقدرش يقول لك الغيب هيحصل حدش يعرف لا يعلم الغيب الا الله الا من خطف الخطفه كلمه في وسط 100 كلمه نص كلمه في وسط مليون كلمه زي ما قال مش عايز ادخل في قصه ابن صياد لما قال له مخبي لك حاجه رسول قال له الدخ اه دخ مخبي له صوره الدخان سمع كلمه دخ شفت قد ايه بقى الشاهد نرجع لموضوعنا يا اخوه انا بحبكم في الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "افت- تفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده الفرق كلها بجهنم الا واحده مين هم دول ما انا عليه واصحابي انشغل كتير من الناس بمين الفرق دي فرقه كذا وفرقه كذا وفلان فرقه ولا الجماعه ولا فرقه ولا مش ونسيوا يقولوا هو انا على ما عليه واصحابه هو ده الخطر اللي انا منهجي ما يعرفوش المنهج اللي انا بادعو اليه ان تنشغل بنفسك سيبك من الناس دي راح الجنه ولا راح النار انا انا رايح الجنه ولا رايح النار سيبك من الناس دي اللي بيعملوه ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش انا انا اللي بعمله ده يرضي ربنا ولا ما يرضوش هي دي مأساة الناس الانشغال بالناس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه عشان كده وقفتك الليلة كلهم في النار إلا واحدة أنت من هذه الواحدة مين الواحدة دي ما أنا عليه اليوم وأصحابي اللي عليه النبي يوم ما قال الكلام ده واصحابه هو ده المنهج هو ده السبيل وعلى الله قصد السبيل هو ده سبيل المؤمنين هي دي حقيقة الدعوة هو ده أصل الوصول إلى الله عز وجل إنك تبقى على اللي كان عليه النبي كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورا النبي الكلام ده مش محتاج بقى لا، الشباب اللي عمال يسال انا اروح مع جماعه فلان ولا الجماعه الفلانيه ولا الجماعه الفلانيه ولا الدعوه الفلانيه مالكش دعوه بحد ورا النبي شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ولا يجوز التعصب تعصبا مطلقا لشخص الا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ولا لجماعه مطلقا حيث تناصر في, في كل شيء الا جماعه الصحابه يبقى الصحابه والنبي بس كل الاسماء اللي قدامك دي مالكش علاقه بحد انت مع سيدنا النبي هل انت من هؤلاء الناجحين هل أنت هذا الواحد من كل ألف تسعمائة تسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة هذا الواحد متميز بعقيدته متميز بعبادته متميز بأخلاقه متميز بثباته يا ناس مش لعبة دي جنة أو نار عشان كده بقول اللي بيهدروا ارواحهم كده ومش عارف هو رايح على فين مفيش روح تانية تتعوض بيها يقول دي ضاعت نعمل بغيرها بالتانية هي روح واحدة العمر اذا انتهى انتهت القضية مفيش اعادة مفيش ملحق رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا واحد في الالف انت انت الواحد ده في وسط الألف اللي هتدخل الجنة هو ده الموضوع طب دول ضاعوا ازاي ضاعوا ليه ضاعوا امتى ضاعوا فين يقول لك سيدة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يأتين من أمتي أقوام دي من أعلام النبوة دي من أدلة نبوة النبي دي من عظمة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لك هيحصل ويحصل ولا يأتين من أم ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء الأهواء الكلام عن الهوى بقى أخطر الأشياء الهوى في الدين إن إن يبقى حلال ولا حرام يوافق هوايه اللي يوافق هوايه شفت لكم حديث القلوب في الاول خالص صلي على الرسول صلي على الشفيع صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لما القلب يتشرب بالهوى الهوى في الدين بقى مشكلته الكبيرة الهوى في الدين انه هيفهم الدين على مزاجه هياخد من الدين على مزاجه زي الراجل اللي بتسأل دي زوجها اتزوج لما تيجي يتزوج لك ده دين اخدت الحتة اللي عجباك في الدين فين بقية الدين دي وافقت هواك ولو ولو ما اتجوزش ومشي في الحرام ليه كده اتجوزها احسن يقول لك لا عشان ما اكسرش قلب زوجتي لا ده هوى مش عايز تتزوج مش عايز تتحمل مسؤوليه عشان كده بنقول الزواج افضل وبلاش الزوجات تنفر الرجال انا لا ادعو الى التعدد عشان تبقوا فاهمين ومن الاخر لا ادعو الى التعدد ليه لان 90% من حالات التعدد حالات فاشله تسيء للدين عشان كده انا رافض هذا الامر آه، قولوا لي اشمعنى انت لا انا بقول من استطاع ان يتقي الله وان يعمل بدينه وأن يحكم الشرع وأن يجنب الهوى هو ده الراجل اللي يقدر تستقيم له حياته في التعدد وإلى كثير من الناس بيضيع دينه ويضيع آخرته ويروح جهنم بسبب النساء عياذا بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إخوتي أنا أحبكم في الله ليأتين من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء الأهواء البدع الأهواء الأهواء إنه ياخد دين على مزاجه دين على هواه الشخصي هي دي المشكلة فضل الله عز وجل اللهم لك الحمد والشكر بدأ الدين يتوغل في أوساط المجتمع كلها وحب الدين مركوز وحب الإسلام في فطرة الناس موجود في فطرة كل الناس في مصر حتى طبيع طبيعتنا احنا كده هنا في مصر كل الناس بتحب الدين كل الناس عايزة ربنا كل الناس انا بقول كل الناس وانا عارف ان 100 واحد هيمصمصوا مش فاهم يقولوا كل الناس هم فين يا عم لا في- كل الناس انا متاكد ان كل الناس مركوز جواها جوه فطرتها في اعماق قلبه بيحب الدين وعايز دين لكن الشهوات طاغيه والفتن شديده والمشاكل وال- والعوائق آه، رهيبه جدا بين الناس وبين الدين فلذلك بنعذر الناس الناس محتاجين فعلا يد حانيه تاخذهم لربنا بالراحه عايز بس تشيل الغشاوه من على عينيه تعرفوا الحق تبصروا بيه برفق برفق سبحان الله العظيم كنت ليا آه، محاضره آه، بعنوان معال... فن معالجه الاخطاء فن معالجه الاخطاء من فن معالجه الاخطاء ازل الغشاوه عن عيني المخطئ اتعلمتها انا منين دي واحنا قاعدين في مجلس القران الاولاد بيقروا عاملين حلقه قران اقرا يا ابني بيقرا ده صفحه وده صفحه وده صفحه وده صفحه احيانا الولد يغلط اقوم اعيدها له تاني يعني مثلا ايه اقرب حاجه آه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فالولد بيقول لا يستحي يا ابني لا يستحيي ان الله لا يستحي يا ابني لا يستحي امال انا بقول ايه شفت بقى اكشف الغشاوة عن عين المخطئ انت بتقول لا يستحي غلط الصح لا يستحيي هو مش هو مفكر بيقولها صح هو مفكر ان ان هو بيقولها صح وانا برجعه تاني فلذلك هي كده ينبغي عليك ان انت تكشف الغشاوة عن عين المخطئ قول لزوجتك الغلط اهو شوفي أ- أ- أ- اهو انت ما صوتك عالي دلوقتي هو ده الغلط هو ده اللي بيزعلني لكن مش هي صوتها يعلى وانت تغضب وهي تغضب و... وتبقى مشاكل وتكبر من غير ما تعرف هي عملت ايه وتيجي تقول لها انت عليت صوتك تقول لك والله ما عليت صوتي يا بنتي انت عليت صوتك تقول لك والله العظيم انا ما عليت صوتي احنا مش فاكره ولا حق مش فاكره او كان من وجهه نظرها ان ال- الصوت اللي, اللي انت بتقول عليه عالي ده من وجهه نظر ده عالي جدا مش عالي ما انا بتكلم كده على طول اشمعنى النهارده ح- قلت لي بت- صوتك عالي شفت ازاي؟ ازاله الغشاء عن المخطئ كل عوام المسلمين محتاجين كده. محتاج تقول له لا يا ابني الدين ما يقولش كده. ده ما يرضيش ربنا. طب انت لو قابلت ربنا دلوقتي على الوضع ده وسأل عبدي أأمرتك بهذا؟ تقول له ايه؟ يا ابني ده ربنا بيحبك، شوف الدين ازاي؟ سبحان الله. آه الله رحيم إذا سد بابا من الحرام فتح قبالته كل أبواب الحلال رحيم وربنا إذا أمر بأمر يسر كل الطرق لتنفيذ هذا الأمر أصل بعض الناس بعض الناس بيؤمر بأمر ويعقد ما تعرفش توصل تنفذ أوامره لكن ربنا رحيم الناس محتاجة تعرف ان من رحمة ربنا انه يسر لك سبيل الدين الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه الرسول قال للصحابه كده يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا الدين حلو حلو والحياه بالدين حلوه والله جنه هو ده الدين نرجع لموضوعنا بقول ان الدين بدا يتوغل في الاوساط كلها فبعض الناس اللي دخلوا في سكة الدين تركوا سكة المعاصي بطلوا الزنا بطلوا شرب الخمور بطلوا القنوات السيئة اللي هي بتشيع الزنا والفجور بطلوا الحرام أكل أموال الناس بالباطل والحرام والتجارة في الحرام بدأوا يسلكوا سكة الدين برضه عايز الدين على هواه على مزاجه عايز يعمل دين خمس نجوم برضه فلذلك هتبقى مشكلة انت خذ الدين زي ما هو واعمل اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه قول هو ده الصح بس انا ما اقدرش عليه اعذرني يا رب يا رب انا عارف ان ده غلط و... ويا رب ساعدني اتوب منه لكن مش هنقي بقى من الدين الدين لا يقبل الترفيع الدين لا يؤخذ بالقطاع الدين كل لا يتجزأ قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة خذ الدين جملة واحدة وإياك والأهواء قال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم ما تشوف أعمالك ثم يفترق الناس فارقين من طغى طغى تجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا فضل الدنيا على الآخرة نسي الآخرة واستحوذ على الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هتؤويه وتداويه جحيم والمشكلة إن جحيم الأخلة ده لا يعذب عذابه أحد وأما من خاف اللهم ارزقنا الخوف حق الخوف منك من خاف مقام ربه آه احذر من أمر ربنا من خاف مقام ربه ما تتعداش على مقام ربنا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ما مشاش الدين على مزاجه على هواه على اللي يعجبه على مراده فإن الجنة هي المأوى وما زال السؤال قائما هل أنت هذا الناجح الواحد في الألف إذا أردت ذلك فاحذر الهوى احذر الهوى أيها الإخوة الهوى هو الشهوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات حديث جبريل لما خلق الله الجنة قال لجبريل انظر اذهب فانظر إليها قال ما سمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها الله بالمكاره قال أخشى أن لا يدخلها أحد لما خلق الله النار قال جبريل اذهب فانظر إليها قال لا يسمع بها أحد ويدخلها أبدا لن يدخلها أحد ثم لما حفت بالشهوات قال أخشى أن يدخلها الناس هي دي المشكلة إن الجنة يا جماعة محفوفة بالمجال الوصول إلى الجنة عبر خلاف الهوى لابد من العبور ده هو ده اللي بيقول لازم يخرج القلب من ظلمة الهوى القلب عشان يخرج من ظلمة الهوى ما يبقى تخالف هواك نفسك في ده ونفسك في دي ونفسك في دول ونفسك فيه ونفسك فيه الضابط في اللي نفسك فيه ده ايه ده يرضي ربنا ولا هو ده موضوع عشان كده قلنا اللقاء اللي فات الدنيا سجن المؤمن المؤمن مسجون بالتكاليف والاوامر وحلال وحرام عشان كده بعض الناس يقول لك هو كل حاجه حرام لا مين اللي قال لك كل حاجه حرام مين يعني لما يجي حد يقول ان الخمر حرام قصادها ايه حلال ملايين الحلال لما يجي يقول الربا حرام قصاده ايه حلال طب انت دلوقتي لو عايزنا نعد لك الحلال لا يحصر لان الاصل في الاشياء الاباحه الا ما نزل النص بتحريمه قال تعالى قل لا اجد فيما انزل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما لا اجد لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به يبقى التحريم هو الاستثناء والاصل الاباحه الا عشان كده ما تقولش ان كل حاجه حرام كل حاجه حرام لا القضيه مش قضيه هواك ايه اللي حرام وايه اللي حلال اللي يقول عليه ربنا حرام يبقى حرام واللي يقول عليه ربنا حلال يبقى حلال اللي يقول عليه ربنا فرض يبقى فرض واللي يقول عليه النبي سنه يبقى سنه واللي سكت عنه مباح مباح يعني لكن الانسان هو مخلوق كده للطباع بقى الطغيان سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا ان الانسان دايما يتطلع للحرام الممنوع مرغوب ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر يقول ايه ولو نهي الناس عن تفتيت البعض لرغبوا فيه لرغبوا فيه يعني لو لو الشرع جه ما تفتش البعض تلاقي الناس كلها عايزه تعمله عايز تعمل ليه هو كده النفس عشان محبوسه مأسوره في سجن ال- ال- الجسم والسجن الثاني لل- لل- للنفس هو الشرع تكاليف شرعيه آه، حواجز الدنيا سجن وموت فعشان كده النفس عايزه تفلت تتفلت تتفلت ده بايه؟ هوى النفس واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نفسه عايز يبص لصورة عارية عايز يشوف آه، أغنية كليب عايز يشوف آه، واحدة عريانة عايز يزني عايز يسرق عايز ينهب عايز عايز هي دي المشكلة الكبيرة هوى النفس لابد من السيطرة وتحجيم هوى النفس بشرع نهى النفس عن الهوى ازاي؟ بأن يخاف مقام ربه بأن يخاف مقام ربه المريض سبحان الله العظيم دايما تراودني هذه ال- هذا المنظر ان كان في آه، ابن مريض ابن احد اخواننا مريض عامل عمليه والدكاتره قالوا ما يشربش ميه بعد العمليه الا لما آه، المعده تشتغل او حاجه زي كده فحنفيه الميه في نفس الغرفه والولد يقول انا ريقي ناشف اي بقى ميه يقول لا ابوه منعه من الميه ليه؟ هي الميه بفلوس؟ منعوا الميه ليه؟ حمايه الكلام ده بالحرف جاء في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه الدنيا ملهاش قيمة عند ربنا عشان يربيه ده امتحان امتحان قلت لكم قبل كده ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتحنك ب- بمنتهى البساطه يجي لك واحد فقير يقول لك انا مسكين وغلبان وما معيش ومحتاج اديني حاجه وانت تقول له دقيقه واحده تدخل تجيب الفلوس وتخرج تلاقيه مشي تخرج تدور عليه راح فين راح فين مفيش ده كان امتحان ليك هتدي ولا تقول له لا مفيش روح انت نصاب مش هدي انا خلاص اديت كفايه كده النهارده امتحان لذلك نهي النفس عن الهوى الهوى في الدين هو ده الاخطر ان يبقى في سؤال يسال واحد قال له حرام والثاني قال له حرام والثالث قال له حرام والرابع قال له حرام والخامس والعاشر قال له يجوز اه اه قال يجوز اه يا راجل اتق الله الضابط في هذه المساله الدليل قال الله وقال الرسول قول لي ما هو جايب دليل برضه بفهم الصحابه فهم النبي للدليل فهم الصحابه للدليل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مين نعرف مين الصحابة؟ ما احنا بنقول اه، انا انا قلت او نعرف ان نعرف نعرف انهي واحد ده, ده سؤال من الهوى الداخلي انهي واحد فيهم صح إيه إيه، خمسه قالوا له حرام وخمسه قالوا له حلال يمشي ورا وكله قال له دليل زي ما قلت كده ان احنا نرجع في فهم الدليل القضيه مش قضيه الدليل اهو فهم الدليل ده فهم مين؟ فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. جبت الكلام ده منين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أصحابه ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين ثم يكثر الخبث ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يس ولا يستشهدون يبقى هم القرون الثلاثة الخيرية هم دول اللي فهمهم مقدم على فهم الدنيا كلها فهمهم للدين ليه؟ لأن فهم الصحابة مقرر من النبي صلى الله عليه وسلم النبي شاف بعينه وسمع بودنه واقر الصحابه دول على اللي هم فيه ثم التابعين شافوا الصحابه واتباع التابعين شافوهم فخلصت القضيه عند هذا الحد عشان انتهى هذا. ننتقل في مساله الهوى الى نوع ثاني من الهوى بعد الهوى في الدين ياتي العشق الحرام الهوى بتاع الاغاني بتاع الافلام بتاع المزيكا الهوى اللي هو اهل الهوى وصفوا لي دواء ال- هو صحيح الهوى غلاب الهوى ده اللي بيغنوا له سبحان الله العظيم انا قريت جرنان الاخبار النهارده بصيت عليه اصل يعني في صفحه كده ناس بتبعتوا فيها رسائل فالرساله الاولانيه الواد كاتب مفيش حب ومحدش يعرف الحب والهوى موجود في التمثيليات بس الحب موجود في التمثيليات والافلام بس ال- الحب ده كلام بيسترزق منه ال- المؤلفين والمغنين والملحنين القصه عجيبه جدا استثارتني قلت طب ما الواد كويس اهو وجاء لي يقول ايه انا مش لاقي حد يحبني انا حبيت كتير قوي وذكري يجي 50 واحده مشي معاهم وخمسين واحدة حبوها وخمسين واحدة يا ناس يا أهلنا وأحبابنا وإخواننا يا أبناءنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا يا أيها المسلمين أنتم بتعتقدوا إن في رب عظيم يسمع ويرى اه طبعا لو تشوف تقلق والله ما بشوفش بس انا بقول للواد اللي مشي مع خمسين واحد كان بيعتقد ان ربنا شايفه وسامسه وبيظن ان كده حلال اللي بيحبها وبتحبه انت عارف ان ربنا شايفه اه طبعا عارف وسامعك اه طبعا عارف طب اللي انت فيه ده يرضي ربنا مش عارف هو يقول ايه ممكن واحد يقول احتمال واحد يقول لي اه يرضي ربنا انا ما بعملش حاجه غلط طالما ما زنتش يبقى آه، آه، قصده الزنا يعني اللي هو فعل الفاحشه يبقى انا كده صح ممكن واحد يقول كده لا طب ما تيجي نشوف الدين بيقول ايه يعني تعالوا بالراحه وبمنتهى الهدوء وباللين كده نقول هل يجوز في الشرع يا رب يرضيه ان ولد يمشي مع بنت ما هوش زوجها ولا اخوها ما هوش زوجها لم يتزوجها وانما يمشي معاها يكلموا بعض ويحبوا بعض يقولوا لبعض كلام حب ده يرضيك يا رب ده يرضيك يا رب الجواب طبعا لا ليه يا عم الشمس انا ما عملتش حاجه غلط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يا جماعة احنا ب- مش بنتكلم عن آه، عن وهم احنا بنتكلم عن حقائق واقعية القصص موجودة في الجرايد م- علني كل الدنيا بتقراها آه، القصص اللي موجودة في الجرايد يقول ان هو دخل على الشات اتكلم مع واحدة شوية طب عايز اشوفك شافها طب لازم يلمسها بعد اللمسة التطور الطبيعي حاجة الساعة هيوصل للحرام ده كلام واقعي ولا الكلام ده غلط قولي لا مش كله كده في واحد بيحب واحده ويمشي معاها وبس ما يعملوش حاجه حرام ما هو المسي نفسه حرام يعني سماع صوتها بشهوه حرام صوت المراه مش عوره دي ال- ده الدين احنا ما ب... مش ب... زي ما بقول كده ما بناخدش بالهوى انما الحق فين صوت المراه ليس عوره يعني يجوز لها انها تبيع وتشتري و... ويجوز لها انها تشهد في المحكمه سماع صوت وترد على التليفون صوت المراه مش عوره ده قولا واحدا صوت المرأة مش عورة لكن لا يخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض طبعا مش عموما التعامل مع المرأة حرام ولا حلال التعامل مع المرأة حلال مباح يعني اقصد بشرط امن الفتنة طب ازاي حد يامن الفتنة خلاص يبقى حرام قال امال انت قلت لي مباح اه مباح شوف شوف النموذج ده من التعامل ولما ورد ماء مدين وجد- وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان سيدنا موسى لما خاف أن يقتل هرب راح مدين راح على البير بتاع مدين لقى الناس بيسقوا ولقى في امرأتين واقفين بإيد كده على جنب عمالين يحوشوا غنمهم انها تدخل مستنيين لما الناس تسقي قال ما خطبكما شوف حوار تأمل الحوار كده ما خطبكما في ايه قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى هو ده الحوار المباح في ايه احنا مستنين لما الوعاء يخلصوا وابونا شيخ كبير ابونا شيخ كبير سدت الباب على الاسترسال في الحوار بمعنى ايه ما قالولوش لا ما فيش حاجه لا والله قولوا فيه لا والله مفيش حاجه مال- يعني احنا بس واقفين شويه لا لا والله لن تعيد اي خدمه لا اصل احنا مستنيين بس الزحمه تخلص طب اسالكم ايه رايكم طب ام هو انتوا معكوش راجل هو انت هو انت متجوزه ما حصلش الحوار ده خالص الحوار بمنتهى البساطه ما بتسقوش ليه اما الدعاء يخلصوا وابونا شيخ كبير يعني عشان ما يقولهمش هم انتوا ايه اللي خرجكم فين رجالتكم خارجين انتوا نساء في وسط الرجاله دول ليه أبونا شيخ كبير خلصت القصة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل هو ده الحوار عندك آه، آه، هي بتبيع ايه أي آه، آه، عندك عندك آه، ثوب عندك قماش مش عارف اه عندي بكام ب 10 اتفضل خد خلاص خلص هو ده الحوار المباح الحوار المباح في الوسط الاسلام هو ده كلمه على قد رجلها وانتهت القضيه لكن القلوب المريضة بتقع في الحرام فيقع العشق الحرام اللي هم في زماننا بيسموه الحب هل في حب في الإسلام يا ناس؟ بمنتهى البساطة آه طبعا في حب حب الزوج لزوجته وحب الزوجة لزوجها طيب يعني ما ينفعش حب قبل الزواج يا عم شيخ يبقى زنا والقلب يهوى ويتمنى ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هوى القلب وتمنيه زنا ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وانت عايز ترد كلام النبي مش بترد عليا انت حر فلذلك هذا ال- هذا الحرام العشق الحب بين الزوج والزوجه يملا البيت سعاده وهنا ورضا نعيم ونعمة وملك تاني حب حب حقيقي حلال يباركه الله قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم شوف مفردات الآية من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أنفسكم وأزواج وسكن ومودة ورحمة نعيم نعيم وجنة في البيوت جنة جنة حقيقية جنة حقيقية عيشة الزوج والزوجة هذه المتعة الحلال العشق الحرام اتفق العلماء أنه لا يدخل إلا على الحرار العالم الحر هو اللي بيدخل عليهم هذا العشق الحرام مشكلته الكبيرة نسيان العبد له. ليه الناس بتقع في الحب اليومين دول الجواب موضع مش موضع الموضة كده اليومين دول وربنا فين ربنا اخوتي انا احبكم في الله اسمعوا الايه ثانيه كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أنا عايزك دلوقتي تتصور معايا لو القيامة قامت وخرجت من قبرك وجاي لك وعمال تفتكر وانت في مشوار رايح لربنا الحشر الحشر انك انت جاي في ارض المحشر الى السائره وشايل زكاية ذنوبك على ظهرك ورايح رايح فين رايح اقابل ربنا للعرض على الله شوف وانت رايح تقابل ربنا بيخطر ببالك مليون سؤال وسؤال اسمع الآية تاني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وانت رايح لربنا وعمال تفكر طب لو سألني عن كذا أقول له إيه ولو سألني عن كذا أقول له إيه هي دي الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى الواد اللي كاتب الرسالة في الجرنان خمسين بيت مش معاه ولسه وما خفي كان أعظم تفتكر لو ربنا سألني عن فلانة أقول له إيه هي اللي جريت ورايا وفتنتني يا رب طب الثانية ما هي دي برضه ال- هي الوحشة أصلا أصلا طب والثالثة طب أعمل إيه أعمل إيه استحضار دائم لانك عبد وليك رب الله ليك رب الرب ده شايفك طول الوقت سامعك طول الوقت مطلع على سرك وضميرك وقلبك طول الوقت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة هي دي يومئذ يتذكر الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان منك ليه الله العظيم الجليل عارف رب يوم القيامة ربنا الله الله اللي الأنبياء كلهم اشفع لنا يقول ايه إن ربي غاضب اليوم غضبا لن يغضب قبله لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي وهو غضبان في اليوم ده غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويسألك عبدي لما فعلت تقول له ايه تنصر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وعن شماله فلا يرى الا ما قدم وامامه فلا يرى الا النار تبقى هتقول له ايه لما يسالك كنت ربك ليه ما راعتش نظري اليك ليه ما رأيتش سمعي ليك ليه ما خفتش مني ليه ما عملتش حساب اليوم ده ليه جاوب طلع لك حل هو ده سبب الوقف نسيان العبد له انك نسيت ربنا واما من خاف مقام ربه ونهى الناس عن الأرض فإن الجنة هي الأرض يبقى أول سبب للوقوع في الحرام ده نسيان العبد لربه ثمرة نسيانك لربنا يحصل إيه؟ نسوا الله فنسيهم آه شوف لما ربنا بقى ينسى تضيع تضيع تضيع أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسه والخذلان أن يكلك الله إلى نفسه ربنا يسيبك بقى روح عشان كده اللي بيمشي في السكة دي يا جماعة ما تلاقيش لا يمكن تبقى واحدة وخلاص أو اتنين وخلاص أو عشرة وخلاص أو مية وخلاص لا ده ضياع بقى ضياع لما يحس آخرة الضياع ده إيه وآخرة الضلال ده إيه المرحلة الثانية ينسى نفسه خلاص بقى ما هي خبطت خليها رجل كمثل رجل كان يمشي في طين وهو يشمر عن ثوبه فزلقت رجله فصار يخوض في الطين ويقول هكذا العبد إذا وقع يظل يحترز من الذنوب فإذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا ده اللي بيحصل مع أهل الهوى يا عين أهل الحب بتبوظ في الآخر بتفلت بتنفلت بتفتح بتغرق ويأتي مقت الله للعبد السبب الثاني من أسباب الوقوع في الهوى عبادة الشهوة ممكن تسكت عبادة الشهوات يعني ان الانسان يبقى كل همه كل همه في الدنيا انه يرضي نزواته وشهواته هي دي مشكلة الهوى قال الحسن صاحب الهوى هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه يعني شاف واحدة جميلة عايز يمشي معاها عشان كده أظن الحلقة دي مش هتكفي النهاردة عشان أذكر في اللقاء القادم بإذن الله تعالى إن أكبر أسباب الوقوع في الزنا العينين النظر عشان كده عايز أذكر 15 فايدة لغض البصر وكيف نغض أبصارنا إزاي نغض أبصارنا فعلا الشهوات يا جماعة ملهاش حد بمعنى زي ما قلنا التطور في الشهوات ما بيقفش عند حد بمعنى واحد شهوته في الفلوس بيحب الفلوس بيعبد الفلوس نفسه بس يبقى عنده فلوس فيكفيه مليون ها لا طب 100 مليون طب مليار ألف مليون يعني طب 100 مليار ما يكفيش انا سمعت والكلام ده لا ادري صح ولا غلط الله اعلم لان برضو ايه اهو كلام ان في واحد كان مرتبه في الشهر مليون جنيه او دخله الشهري مليون جنيه اكتشفوا ان هو سرق 20 مليار انا برضو بقول انا مش مصدق لكن نفترض جدلا ان ده حصل ها دخله الشهري مليون جنيه سرق 20 مليار جنيه طب انت داخل لك شهريا كل 30 يوم مليون جنيه بتعمل بيهم ايه ده انا بقول لو كال بنكنوت يعني كالهم كده ميات ما يخلصهمش في الشهر قولي لا ما هي بالالفات بالالفات ده المليون دول كم المليون دول ألف ألف ألف ألف بيروحوا فين لا هو مش بيروحوا فين مش ان هو عايز بس بقت شهوة شهوة جمع الفلوس بقى شهوة شهوة بيلم فلوس وخلاص قيل فلان جمع مالا قال هل جمع عمرا ينفقه فيه هي دي المشكلة الشهوة الشهوة ملهاش حد واحد عنده شهوة النساء ما بتقفش عند حد يعني لو اتجوز لو تزوج ألف واحدة برضه من النكت خلينا نقول نكت وانا بقرا في جورنال اخبار الجمعه ده آه، اعلان عن مجله رسمين جايبين صوره واحده عريانه وكاتبين ايه بتقول هي بتقول العريانه دي الرجاله عيونهم فارغه الرجاله برضو اللي عيونهم فارغه ايه ده ايه اللي احنا فيه ده عشان كده جنايه النظر اللي شاف دي شاف دي وشاف دي وشاف دي وشاف دي جنايه بيجني على نفسه يا ابني خلي عينيك على قلبك هنروح فين يا عم الشيخ ما انت اي ما نظر بص كده تلاقي اعلانات تبص تلاقي كده جرايد في الارض بص كده تلاقي نسوان ماشيه في الشارع اعمل ايه تعمل ايه حط عينك في مصحف ولا محتاج تحط عينك في مصحف اذا ذكرت الله هقول لك المره الجايه ازاي تقول ان شاء الله وقد ان شاء ربنا وقد بس عباده الشهوات في واحد شهوته برستيج واحد شهوته الاكل والشرب واحد شهوته العربيات واحد شهوته وهكذا كل واحد له شهوه بقينا في زمن عباده الشهوات الماديه عايزين نتخلص من عباده الشهوات ازاي انك تتذكر ان الدنيا دي مرحله 60 سنه سبعين ثمانين مئة سنة وبعدين في جنة الجنة دي فيها كل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
وهم فيها خالدون فاللي حكم شهواته هنا وعيشها في سجن يفكها هناك ويشتهي كما شاء نفسك في ايه نساء حور عين بلا عدد بلا عدد مطلق ما تريد اشتهي ما تشتهيه الانفس نفسك في ايه خمرة خد نفسك في الجنة نفسك في ايه فلوس هتعمل بيها ايه عايز ايه عايز ايه اي حاجة تخطر على بالك هو ده اللي يخليك تحجم الشهوات هنا مر احد السلف على فاكهه راجل بيبيع فاكهه فوقف كده وقال هذه هي المقطوعه الممنوعه اما في الجنه لا مقطوعه ولا ممنوعه هي دي انك تبص للناس احنا بنقول للمريض النهارده اصبر شويه لما تقف على رجليك ابقى كل زي ما انت عايز لكن دلوقتي لو كلت هتتعب صح كده هي دي تحطيم الشهوات تحجيم الشهوات الاحجام عن الشهوات لله لله عشان خاطر ربنا لله عشان ربنا من اجل الله لان ربنا قال لك كده اما التوسع في الشهوات مهلكه ايضا من اسباب الوقوع في الحرام الحب والعشق الوهم القاتل يقال أن رجلا لقي بلاء دي من القصص اللي هي بيقولوا عليها قصص الرمزية يعني هي حاجة ما حصلتش ولكن بيرمز بها إلى شيء واحد لقي بلاء قال إلى أين قال أمرت أن أقتل من أهل هذه القرية خمسة آلاف فذهب ورجع لقيه الرجل وراجع قال له ألم تخبرني أنك ستقتل خمسة آلاف قال نعم قال فلما قتلت خمسة عشر ألفا قال لا أنا قتلت خمسة آلاف وعشرة آلاف قتلهم الوهم قرأت في عمود كده في جريدة في جريدة الأخبار برضو عمود كده كان الراجل الكاتب كاتب النفخة الكذابة النفخة الكذابة بيقول ان في واحدة ضحكت على نساء عقيمات كانوا عايزين يحملوا اللهم اجبر بخاطر كل محروم يا رب وارزق جميع المسلمين والمسلمات ذرية صالحة تقر بها أعينهم المهم كانت في ناس ما بينجبوش نساء ما بينجب لا ينجب فواحدة طبيبة قالت لهم تعالوا وأنا هعالجكم واديكم حقنة تحملوا على طول ادتهم حقنة بطونهم انتفخت ها وقعدوا تسع شهور ما ولدوش وسنه وما ولدوش و15 شهر ما ولدوش في الاخر قال لا فين الولاده؟ راحوا الاطباء ده الكلام ده في الجرنان انا برضه ما اعرفش انا لا يصدق ولا يكذب ف قالوا ده كانت ادتهم حقنه معينه نفخت بطنهم على الفاضي الوهم الوهم الوهم القاتل الوهم المشكل الوهم وهم الحب وهم الغرام وهم الوهم بقى سمع الاغاني وشاف تمثيليات شاف افلام سمع قصص فعاش الوهم اشترى الوهم وهم يا ابني الحب الحقيقي اما تتزوج وتبقى الزوجه دي بتاعتك بشرع الله وقدام البشر كلهم زوجتك ويبقى الراجل ده زوجك حلالك تقفل عليكم باب أسرة وود ومعيشة أما اللي بيحب في الشارع ده بيحب إيه بيحب إيه واحد حب واحدة على الشات بيكتبوا لبعض على الكمبيوتر بتحب إيه بتحب إيه يا ابني ده وهم يا ابني وهم سيبك من الوهم ده الحقيقة حاجة تانية خالص بيت وأسرة عشان كده بتوع الوهم دول غالبا بيكون الفشل ولو بعد حين الحقيقة هنا ان يبقى في بيت وشرع ودين وحياة وأولاد وأسرة وبيئة وجيران ومجتمع ومسؤوليات وحقوق وواجبات هو ده الحب
أما الوهم القاتل أيضا من أسباب الوقوع في هذا الحرام الفراغ
الذي عليه علماء قاطبة أن العشق مرض وسواسي يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل وسببه النفساني الاستحسان والفكر انت هتقرا لنا كلام بقى معقد ما احنا خليك على ايه ببساطه كلمنا بالراحه حاضر هشرح لك الكلام ده ببساطه وبالراحه ان الانسان اللي فاضي يجتمع عنده بقى نسيان الرب اثنين عبادة الشهوات ثلاثة الوهم القاتل مع الفراغ يبدأ يحلم بهذه الصور الجميلة علشان قال أفلاطون العشق حركة النفس الفارغة وقيل العشق جهل عارض صادف قلبا فارغا لا شغل له وقال غيره هو سوء اختيار صادف نفسا فارغة كله أجمع بقى على موضوع الفراغ ده الفراغ القلبي عشان كده قيس بن الملوح كل- كلكم عارفينه دول قيس عاشق ليلى قال ايه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن القلب اللي فاضي من حب ربنا اللي فاضي من ذكر ربنا اللي فاضي من الانشغال بربنا اللي فاضي من الانشغال انا بت- بتعجب طلبه الجامعه اللي احنا املنا أمل طلبه الجامعه دول امل الامه طلبه الجامعه دول اعلى دماغه في مصر هم دول طلبه الجامعه دول الامل اللي هم هيبقوا القاده اللي هم هيبقوا الامه كلها ازاي هو مشغول بالبنات ازاي هو مشغول بحب واغاني ورقص ومزيكا مشغول ازاي ينفع الدماغ اللي مليانه دراسه وعايز تفوق عايز يبقى معيد واستاذ في الجامعه عايز يبقى يبقى رجل هذه الامه ازاي ينشغل بهذا هو الفراغ هو اللي, اللي, اللي بيجيب المصيبه دي ولذلك قال بعض العلماء ان اوله هزل واخره عطب قال بعضهم لم ارى حقا اشبه بباطل ولا باطلا اشبه بحق من العشق هزله جد وجده هزل واوله لعب واخره عطب اولها تاريخ وهزار ولعب والاخر تقلب بجد قال بعضهم العشق نوع من الجنون قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين بيقولوا المجنون ساعة تروح وساعة تيجي أ- أما العاشق فمجنون على طول مجنون على طول مجنون طول الوقت ما بتروحش خالص على طول بتيجي هذا هذه المصيبة نتيجة الفراغ الفراغ العقلي والفراغ القلبي والفراغ الواقعي الفراغ العملي ذلك القلوب المشغولة بربنا ما تقعش في البلية دي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإنما ابتليت امرأة العزيز بالعشق لأنها كانت مشركة وعوفي منه يوسف عليه السلام لأنه كان موحدا سيدنا يوسف شوف بقى لما تعرض عليه امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك هئت لك ما وقعش في الغرام ولا وقع في حبها في الحرام امرأة متزوجة ازاي يحبها ازاي ودي هترجع معانا برضو للسبب السادس اللي هو عمال يقول لي خلص يا ابني احنا مش هنلحق نقوله اللي هو التربية البيت الأسرة الدفء العاطفي في البيت يقول لي آه أنت جبت مخيط لا أنا ما بديكش مبرر إنك تغلط حتى لو حرمت هذا الدفء العاطفي في البيت أب أم إخوات لو حرمت هذا الدفء العاطفي أيا كانت سريره ده مش مسوغ ولا مبرر إنك تغلط اوعى تغلط اوعى تغلط اول العشق عناء واوسطه سكر واخره قلق اوعى تمشي السكه دي لانها غلط وغالبا بتجمع غلطات كتيره معاك لذلك اخوتي انا احبكم عايز ارجع تاني اراجع معاكم أصل الموضوع بسرعة موضوع الليلة دي أوله إن إحنا بنستنكر ونرفض تماما ونأبى هذه التفجيرات اللي حصلت حرام قولا واحدا موضوع الاعتداء على النصارى في كنائسهم حرام الاعتداء على النصارى عموما حرام ناس أهل ذمة عايشين معانا في بلدنا وقلت الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فتعيش معهم بالبر والقسط دي الأولى الثانية بعد كده دخلنا في موضوع ولادة القلوب وموضوع الهوى لكي يولد القلب من الهوى أول حاجة إياك والهوى في الدين إنك تاخد من الدين اللي يوافق هواك وتسأل ناس كتير وتنقي في الآخر وترجح اللي يوافق هواك واللي يجي على مزاجك نمرة اثنين الهوى اللي هو اسمه العشق حرام ليه؟ والقلب يهوى ويتمنى ده زنا القلب إنما الحب الحقيقي حب الزوج لزوجته في بيته حلاله وإن من السبب هذا العشق الحرام نسيان العبد لربه نسي ربنا مش فاكر إن ربنا شيء إن ربنا هيحاسبه وإنك هتقف قدام ربنا وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة النتيجة النهائية للآخرة النتيجة النهائية لابتلاءات الدنيا واحد في الألف من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة السبب الثاني عبادة الشهوات السبب الثالث الوهم القاتل السبب الرابع الفراغ السبب الخامس العين السبب السادس البيت والتربية حاول تعالج وتعمل ليلتكم ليلة قدامك وقت تقرا لك جزئين قرآن قدامك وقت تحب ربنا وتنبيه شوية وتدعوه قدامك وقت تصلي لك ركعتين قدامك وقت انك تتوب من كل اللي فات وتقرر بدايه صفحه جديده مع ربنا احبكم في الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله